السابقون السابقون المسلم عالي الهمة دوما يسعى للقمة يمضي نحو سماء الله منزله فوق النجمة السابقون السابقون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهل وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى ما يعني أيها السابقون مرحبا بكم في دروس آه، السابقون وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى والنهاردة الحلقة رقم 21 والأيام عمالة بتجري وأيام رمضان فعلا بتجري بسرعة عجيبة جدا وربنا يغنمنا وإياكم ليلة القدر ويجعلنا من عتقاء شهر رمضان من النار ويجمعنا وإياكم في- في في الفردوس الأعلى اللهم آمين آه، كل لحظة في حياتنا هنندم عليها لأن الأيام عمالة بتجري وكل ده هيكون حجة علينا يوم القيامة يوم ما نقف بين إيدينا ربنا ويسألنا عن كل ما سمعناه احنا دي اللي سمعنا في الحلقات اللي فاتت عن علو همة الشباب وعلو همة الرجال وعلو علو همة الصبيان وعلو همة النساء فكل كلمة سمعناها أكيد حضرتك سمعت قد إيه كانت علو همة آه، آه، آسيا امرأة فرعون اللي ضحت بحياتها عشان تفوز بجنة الرحمن سبحانه وتعالى علو همة سمية أم عمار اللي صبرت وتحملت العذاب لحد آخر لحظة في حياتها كل ده هنتسأل عنه علو همة أمنا عائشة اللي طلبت العلم وما شاء الله وقعدت تدعو إلى الله 47 سنة علو همة زينب بنت جحش اللي كانت قمة في العبادة قمة في البذل والعطاء والإيثار والإنفاق شيء فوق الخيال يعني كل ده هنتسأل عنه يوم القيامة يسأل الله عز وجل أن يكون دولة قدوة لنساء المسلمين في زمن غابت فيه القدوة ولا حول ولا قوة إلا بالله تعالوا إن شاء الله النهاردة نتعايش مع مثل جديد وجميل برضه من الأمثلة في علو همة النساء أسأل الله عز وجل أن يبارك في جميع نساء المسلمين أسماء أسماء ذات النطاقين أسماء بنت أبي بكر ساعة هجرة النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة كانت حامل في الشهر السابع أنت عارف الشهر ده بالذات بتبقى فيه خطورة جدا في الحمل ممكن تولد في السابع ممكن تولد في التاسع فبيبقى فيه خطورة في مشكلة في الوقت ده بالذات ورغم ذلك كانت تذهب مسافات طويلة جدا في نحر الظهيرة عشان توصل الأكل والشرب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبيها أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه كانت معرضة انها تسقط حملها كانت معرضة ان ممكن تموت ممكن يجي لها نزيف ممكن تتعب لكن كل ده كان يذوب في بحار الخير اللي بتعمله علشان توصل الاكل والشرب لحبيبنا واسوتنا وقدوتنا وقرة اعيننا محمد صلى الله عليه واله وسلم علشان كده كانت بتحط بتشق نطاق نصين عشان توصل الاكل والحاجات دي كلها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبدلك الله عز وجل بنطاقيك آه، نطاقين في جنة الرحمن سبحانه وتعالى فسميت بعد ذلك بذات النطاقين وخد بالك من حاجة أسماء عاشت عمر طويل جدا حتى بلغت 97 سنة وعدت كمان 97 سنة ولم ينكر لها عقل ولم يسقط لها سن أسماء بنت أبي بكر فضلت لحد آخر لحظة في حياتها رغم أنها عاشت عمر طويل جدا جدا لحد زمن الحجاج بن يوسف ورغم ذلك لم ينكر لها عقل رضي الله عنها وارضاها انت بدلت ايه اختنا الفاضله لخدمه دين الله احنا بنقول لك الف به اسلام الف به التزام حجابك ربنا يبارك فيك عايزه تنصري النبي بتحبي النبي صلى الله عليه وسلم انصريه بالحجاب طب هي الحجاب ده نصرة طبعا نصرة المولى عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فين النصرة سيدنا عيسى لم يقاتل ولم يلتقي بأي جيش أبدا فآمنت طائفة من بني إسرائيل هي دي النصرة نصرة إيمانية فالحجاب الحجاب واجب وفرض على كل أخت مسلمة ربنا يبارك فيكي مجرد لبسك الحجاب دي نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرة لدين الله جل وعلا مجرد ان انت تحجبي فتنتك عن مسلم عايز يصوم عايز يعبد ربنا عايز يصلي تحجبي فتنتك عنه انت كده بتعينيه على طاعة ربنا تاخدي اجر كل مسلم كنت عونا له على طاعة الله سبحانه وتعالى بعكس بقى واحدة لو ماشية متبرجة كل شاب بيتفتن بسبب البنت ديت بيكون- بيكون في ميزان سيئاتها ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين واحنا نتحمل ان احنا نكون كل دولت في ميزان سيئاتنا ليه ويعني الدنيا مش مش مستاهله يعني ربنا يبارك فيك وفي الجنه بقى تتمتعي في دار الخلد والنعيم التي فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ربنا يمتعنا واياكم بنعمه الايمان ولذه الطاعه والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم تعالوا نشوف مثال تاني عشان نشوف قد ايه نساء المسلمين كانوا في قمه ال ال في قمه علو الهمه ما شاء الله يعني فوق الخيال ام عماره ام عماره ست كبيره يعني بلغت من العمر 60 سنه ورغم انها بلغت العمر ده كله خارجه هي وابنها وزوجها يجاهدوا مع النبي عليه الصلاه والسلام في غزوه احد تخيل حضرتك ام عماره بعد ما حصل الهرج والمرج اللي حصل في غزوه احد النبي عليه الصلاه والسلام امر الرماه خليكم 50 واحد من الرماه آه قال لهم خليكم على الجبل ولا تنزلوا من على الجبل ولو رايتمونا تخطفنا الطير المهم بعد ما هم خلل اليهم آه بعد ما النصره حصلت في بدايه الامر والنبي عليه الصلاه والسلام بدا يجمع الغنائم هو وبعض الصحابه فخيل اليهم ان الغزوه انتهت خلاص وهم اجتهدوا في ذلك فالمهم ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل ان لما حصل كده نزل 40 واحد اما عبد الله بن جبير اللي هو كان رئيس الرماه قال لهم انا عن نفسي لا اعصي امر رسول الله ولا انزل طب الغزوه انتهت قال لهم معلش ما انزلش ابدا الا اذا امرني النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وفضل قاعد المهم ال 40 دول لما نزلوا مين اللي لمحهم؟ خالد بن الوليد خالد بن الوليد كان لسه طبعا ما اسلمش اول ما لمحهم لما نزلوا راح لافف من ورا الجبل هو وابو سفيان وانقضوا على الصحابة وقتلوا سبعين من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعد كده حبوا أنهم يقتلوا مين؟ يقتلوا النبي عليه السلام فنادى النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة فاجتمع تسعة تسعة من الأنصار سبعة من الأنصار واثنين من المهاجرين اللي هم سعد بن أبي وقاص وطلحة ابن عبيد الله في اللحظة ديت كتير من الصحابة فروا من أرض الجهاد مين بقى اللي شافتهم؟ أم عمارة أول ما لقيتهم بيفروا بالمنظر ده فكانت تضرب عليهم جميعا خايفة أن هم يسيبوا النبي عليه السلام وراحت ايه واخده سيف من السيوف اللي اترمت ديت وراحت داخله وواقفه تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. مين يخطر على باله يا جماعه ان امراه بلغت من العمر 60 سنه يعني يعني هي اصلا المراه ليس عليها جهاد اصلا حتى لو كان عندها 20 سنه ورغم ذلك داخله تجاهد وتدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم في موقف يعني هرب فيه الرجال. الرجاله نفسهم هربوا ورغم ذلك هي وقفت تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. انضربت كم ضربه يا جماعه؟ انضربت 12 ضربة بالسيف منهم ضربة قاتلة أخذت جزءا من لحم من لحم الكتف عندها سبحان الله وظلت تعالج من هذه الضربات سنة كاملة سنة كاملة أم عمارة تدافع تعالج من دفاعها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثال عظيم جدا جدا النهارده نسائنا ما شاء الله الكل بيحب النبي عليه السلام مفيش حد في الدنيا ما بيحبش النبي فمن لا بتحب النبي بجد اه طبعا يعني ده, ده انا اضحي عشانه في حياتي طيب طب ما تضحي وتلبس حجابك ما تضحي وتطيع زوجك ما تضحي وتربي اولادك ما تضحي وتبر امك وابوك تحسني الى الجيران تدعو النساء حواليك تعملي مقرأة آه، تعلميهم تجيبي كتب وتوزعيها أشرطة وتوزعيها على قد ما تقدري تدعو إلى الله عز وجل كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وإن كنت من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا فلا بد أن تدعي إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم ده كان مثل عظيم جدا لأم عمارة التي ضحت بنفسها فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم تعال نشوف مثل تاني جميل جدا برضه والحقيقة يعني الحكمة العربية اللي بتقول إن من أخصب تخير يعني من وجد الأرض الخصبة تخير المرعى الذي يختاره لكني أجد المثل يختلف علي الآن كأني أسمع المثل يقول إن من أخصب تحير انا محتار دلوقتي من كتر الامثله الجميله اللي قدامي عن نساء المؤمنين انا مش عارف اختار مين ولا مين واذكر مين واسيب مين لكن احنا بنذكر مجرد امثله بسيطه جدا عشان نوضح لاختنا الفاضله قد ايه الامثله عظيمه جدا في حياه المراه المسلمه وارجع بقى لكتب الصحابيات وشوف قد ايه الصحابيات ضحوا وبذلوا وعملوا وقدموا اشياء يعني يعجز الرجال في هذا الزمان ان يقدموا ما قدمه النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف واحده اسمها ام شريك. أم شريك كان لها قصة جميلة جدا هي أسلمت بدري مع بداية الإسلام في مكة وبدأت تتسلل وتخش كل بيت من بيوت مكة تدعو النساء إلى الإسلام تخش البيت كأنها عادي خالص مشركة وداخلة المشركة زيها عادي وتخش وتفصح بقى عن إسلامها وتبتدي تكلمها عن ربنا وعن النبي عليه السلام وعن الدعوة وعن الإسلام إلى أن أسلم على يديها عدد كبير من نساء مكة مين اللي عرف؟ ازواجهم يعني شيء طبيعي هي المراه اسلمت فبتصلي وتعرف ربنا فزوجها عرف مين اللي خلاك اسلمت ام شريك راحوا جايبين ام ام شريك كانت من قبيله قويه فعشان كده ما حدش قدر يقتلها لكن هم اكتفوا بتعذيبها وان هم خدوها عشان يوصلوها للقبيله بتاعتها فقالوا لها طالما عملت كده طيب حملوها على الجمل بدون رحل عارف الجمل اصلا سنام الجمل عامل ازاي فتخيل ان ما حدش في الدنيا يتحمل يقعد على الجمل من غير الرحل بتاعه اللي بيتحط على ال- على السلم لا قعدوها على السلم نفسه ده كان عذاب شديد جدا يعني وراحوا واخدينها وجوعوها وعطشوها ثلاث ايام اختنا الفاضله اللي مش قادره تصبر على ركعتين قيام ليل اختنا الفاضله اللي مش قادره تصبر على الحجاب عشان الدنيا حر اختنا الفاضله اللي مش قادره لحد النهارده تتواضع وتنزل تبوس ايد امها وابوها شوف قد ايه فهي تحملت وقعدت على سنام الجمل ثلاث ايام من غير لا اكل ولا شرب حتى وصل بها الجهد مبلغا بتقول واحنا ماشيين في الطريق كانوا احيانا يستراحوا ويقعدوا على جنب ويسيبوني انا قاعد على الجمل وما اقدرش لا انزل ولا اروح اي مكان ولا اكل ولا شرب بتقول فجاه حسيت ان انا يعني بحتضر بموت فجاه بتقول فوجئت اني وانا في اغفاء كده حسيت ان في حاجه بتنزل جنبيا حاجه نازله من فوق قالت فنظرت فاذا هو دلو عزكم الله جردل يعني مليء بالماء قالت فاخذته فشربت وقمت سايباه ورحت شاربه تاني ورحت شاربه تالت ورحت دلق الباقي كله على جسمي في اللحظه ديت كان المشركين خلاص بقى يعني قعدوا استراحوا وخلاص هيقوموا عشان يمشوا فجم يمشوا فبصوا لقوها شاربه ومغرقه جسمها ميه قالوا من اين اتيت بالماء اكيد نزلت من على الجمل وخدت الاوعيه بتاعتنا وفكيتيها وشربت ميه ورجعتها تاني قالت لهم ابدا والله انما سقاني الله عز وجل قالوا لئن كنت صادقه فانت على الدين الحق وبالفعل رجعوا للاسقيه بتاعتهم لقوها مربوطه مربوطه زي ما هي ومليانه زي ما هي فعلموا ان الله ان الذي سقاها هو مالك الملك وملك الملك جل وعلا فاسلموا جميعا وردوها مره اخرى وتركوها تدعو الى الله عز وجل. بالله عليك بذلت ايه؟ قدمت ايه لتدعو الى الله سبحانه وتعالى؟ فكرت مره كده ان انت تدعي زميلتك في الجامعه ولا زميلتك في المدرسه ولا جارتك ولا قريبتك ولا امك حبيبتك ولا اختك، فكرت تدعي حد الى الله سبحانه وتعالى؟ بذلت اي جهد من اجل الدعوه؟ عملت اي حاجه قدمتيها بحيث يوم القيامه تيجي تلاقي دي في ميزان حسناتك؟ احنا زي ما بنقول يا جماعه اللي عايز يخش على رمضان وعايز يصوم حب تحب تصوم رمضان كم مره؟ يعني والله احب اصوم يعني هصومه كم مره؟ ما هي مره، لا لا ممكن تصوم نفس رمضان اللي انت فيه ده 30 مره. وتقوم التراويح فيه 30 مره، طب ازاي يعني؟ بحاجه بسيطه خالص، بالتامين على العباده، إيه التامين على العباده؟ انت ربنا يكرمك قبل رمضان باسبوع ولا بحاجه تبتدي تشتغلي كده على اخت فاضله تكون لسه مش ملتزمه وتكوني سبب التزامها. لو التزمت وابتدت تصلي وتصوم ولبست حجاب كل ده في ميزان حسناتك، ولو هي صامت رمضان يتحسب رمضان في ميزانها وفي ميزانك لو صلت التراويح والصلاة الخمس يتكتب في ميزانها وفي ميزانك طيب عايزة تزودي ايه ده واحدة تانية يبقوا بقى اتنين طب عايزة تزودي ايه ده تالتة ورابعة وعشرة وخمستاشر وعشرين لو دعيتي تلاتين واحدة بلاش تلاتين تسعة وعشرين واحدة وانت كمان بتصومي يتحسب لك رمضان كأنك صمتيه تلاتين مرة وقمت رمضان 30 مرة وعبدت ربنا في رمضان 30 مرة وزي وكل ما انت عايزه زودي في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى ام شريكه كانت بتعمل كده ام شريكه كانت عماله تدخل على كل بيت وكل امراه تبتدي تخش لها وكل واحده عارفه مفتاحها والمدخل بتاعها وتبتدي تتكلمها والهديه الجميله والاسلوب الجميل والبسمه الحانيه والكلمه الرقراقه وتبتدي تكلمها عن الاسلام بشكل جميل بفضل الله حتى تستجيب وتكون في ميزان حسنتها ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم آه، الدال على الخير كفاعله من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه دون أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة اشتغلي واجتهدي كده ربنا يبارك فيكي ويحفظك ويجعل كل ده في ميزان حسناتك من النهاردة ابتدي إن شاء الله أفرغ حياتي للدعوة إلى الله إن شاء الله أدعو بأسلوب جميل وببسمة الحانية والمعاملة الطيبة والهدية وكل الأشياء دي تفتح القلوب جربي مرة كده واعملي الوصفه اللي بقولك عليها شوفي واحده مش ملتزمه خدي لها هديه السلام عليكم اختنا ازي حضرتك عامله ايه والله ده انا ببقى سعيده لما بشوفك والله انا بحس ان فعلا يعني يعني بحس بانشراح في قلبي كده ربنا يبارك فيكي تقبلي من اختك حبيبتك الهديه ديت هديه ولو بسيطه حتى شريط آه يعني اقول لك ايه كارت آه ورده اي حاجه وكل ما الهديه تكون يعني اغلى بتكون آه يعني اقرب لنفس الانسان لكن يعني حتى لو كانت حاجه بسيطه وادي لها هديه ومرة تانية روح لها تاني حبيبتي والله أنا مش قادرة أستغنى عنك تأذني ألعب معاك شوية واقعدي معاها وما تتكلميش بقى لا عن أي حاجة خالص كلمة عن الجنة والنار والآخرة وال- ونعم ربنا علينا وامشي والمرة الثالثة ابتدي كلميها والله يا حبيبتي ربنا يبارك فيكي يعني أنا والله لولا إن أنا خايفة عليك وبحب لك زي ما بحب لك زي ما بحب نفس الخير بحب لك الخير حبيبتي ونفسي ربنا يجمعنا بيك في الفردوس الأعلى لأني بحبك والله يعني بس الحجاب و- والصلاة وكذا وكذا واوعى تكوني زعلانة مني والله لو كنت زعلانة مني اعتبري نفسي إن أنا بكلم نفسي وما تزعليش مني الكلمات ديت في أي حد في الدنيا يرفضها في حد في الدنيا يرفض الاسلوب الجميل ده يعني يعني اذكر ان مره شاب كان نفسه يدعو واحد جاره ما بيصليش فراح مكلم صاحبه قال له تعالى عندي جار ما بيصليش عايزين ندعوه بالصبح حلو كده فراح طلع خبط عليه السلام عليكم فالراجل ما بيصليش فقال له عليكم السلام عايز ايه؟ قال له ابدا انا بدعوك الى جنه الدنيا قال له فين جنه الدنيا ده تهزر وراح ايه بصق في وجهه فطبعا هو توقع ان لما يحصل كده التاني هيقوم مناوله بالبوكس يعني واخد بالك فالمهم فعمل ايه فالاخ راح حاطط ايده على مكان البصقه هنا عفوا يعني وقال الحمد لله ان ابتليت من اجلك اللهم لك الحمد يا رب انها من اجلك والله يا اخي لو عايز تعملها لو عايز تعملها على الخد التاني انا تحت امرك فاستغرب قال له في ايه قال له لا مفيش حاجه والله ده انا بس يعني جيت اخد ثواب وماشي ونزل فنزل صاحبه وانا عملت ايه قال له الحمد لله ربنا يكرمني ختم النسر واطلع خد لك انت كمان يعني فطلع فوق برضه راح مكلم الراجل السلام عليكم وعليكم السلام آه، في ايه عايز ايه قال له يعني بدعوك لجنه الدنيا انتوا ايه حكايتكم وجاي جنه الدنيا دي فين قال له بيت ربنا فقال له طب أنا صاحبك كان عدى عليا من شويه وانا زعلته ممكن تندهله قال له حاضر فانا دهله قال له ما تزعلش مني. قال له والله ابدا اللي انت عايزه آه، بنيات شلاليت انا تحت امرك يعني جاهزين 24 ساعه بس المهم ندعوك الى الله وقعدوا مع بعض ودردشوا وشربوا شاي وقعد يتكلم قال له انا خايف عليك وبحبك والله وما اتمناش ان انت يعني تعذب يعني ربع لحظه مش دقيقه ولا سنه ولا 100 سنه فنفسي نخش مع بعض الجنه فقال له طب تعالى واتوضى ونزل وصلى معاه في المسجد الاخ بيقسم الان ان الراجل ده هو اللي دلوقتي بيصحيه صلاه الفجر بالدعوه الجميله والاسلوب الحاني والرحيم يعني عايزين ندعو بنفس الطريقه التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه واله وسلم شاف الموضوع اشتغل على اخت كده وابتدي يدعيها وربنا يجعلها في ميزان حسناتك ان شاء الله واعملي زي ام شريك تعالوا نشوف مثل تاني جميل جدا يعني من الامثله اللي بحب اتكلم عنها كتير جدا جدا ام سليم ام سليم دي مين ام سليم دي تبقى ام انس بن مالك وانس بن مالك ده مين ده خادم النبي صلى الله عليه وسلم ايه اللي حصل هو راح يخدم النبي ازاي هقول لك اللي حصل اختنا الفاضله ربنا يبارك فيكي ان النبي لما دخل مكه لما دخل المدينه آه، ما من احد من الانصار الا واتحف النبي صلى الله عليه وسلم بهديه بسيطه كده فحبت ام سليم تقدم هديه وكانت فقيره كان جوزها ميت وكان ما عندهاش غير انس ده ويعني آه، اخ صغير كده فالمهم راحت رايحه بانس انس كان عنده ساعتها حوالي 10 سنين فدخلت بيه على النبي صلى الله عليه وسلم قالت له يا رسول الله ما من احد من الانصار الا وقد اتحفك بهديه فإني أقدم لك أنس ليكون خادما لك فقبل النبي أن يكون أنس خادما عنده صلى الله عليه وسلم ويا بخت سيدنا أنس طبعا يعني أنه يكون خادم للنبي صلى الله عليه وسلم فالمهم فأم سليم راحت طلبت من النبي أنه يدعي لأنس والحديث رواه مسلم قالت يا رسول الله هذا أنس هذا أنس خادمك ألا تدعو له فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات قال اللهم كفر ماله اللهم أطل عمره وكفر ماله وولده يبقى دعا له بطول العمر وكثرة المال وكثرة الولد فقال أنس بن- طبعا أنس بن مالك ما شاء الله عاش أكثر من 100 سنة عاش عمر طويل جدا بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لحد ما أدرك زمن الحجاج بن يوسف خد بالك بقى شوف أنس عاش قد إيه خدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين لحد ما بقى عنده 20 سنة رضي الله عنه وأرضاه ففضل عاش عمر طويل بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام يقول وإن مالي لكثير عنده أموال كثيرة جدا جدا لا تعد ولا تحصى بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وبالنسبة للأولاد بقى قال وإن ابنتي قد أخبرتني أني قد دفنت لصلبي أكثر من مئة ولد حتى مقدم الحجاج خد بالك بقى بتقول إن يا أبي إحنا لحد النهاردة مات لك أكثر من 100 ولد واتدفنوا وأنت عايش لسه عايش طبعا لا كانش فيه لا حسنين ولا محمدين ولا هربة الحزام ولا انظر حولك ولا الكلام ده خالص يعني فدفن من صلبه أكثر من 100 ولد ده غير العايشين فالعايشين دي طبعا كلمة ولد دي تشمل الولد والحفيد يعني الولد والحفيد يعتبر ولد ليه قالت له لقد دفنت ايه لصلبك يا ابي اكثر من 100 ولد كل ده بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد في الموضوع ان ام سليم رضي الله عنها وارضاها بعد ما مات ابو انس اللي هو مالك بعد ما مات تقدم لها ابو طلحه الانصاري أبو طلحة الأنصاري آه، كان لسه مشرك ما كانش أسلم وكان من أكثر الأنصار مالا كان غني جدا جدا والحديث رواه النسائي بسند صحيح آه، فتقدم ل- لأم سليم آه، تقدم لها ومثلا يعني ادي مثال ولم يذكر الرقم في الحديث لكن أنا بديك مثال يعني فمثلا عرض عليها مثلا 20000 دينار مهر مثلا فقالت يا أبا طلحة إنك امرؤ كافر وأنا امرأة مسلمة فإن أسلمت فذاك مهري ولا أريد شيئا سواه أنا مش عايز منك لا فلوس ولا عايز أي حاجة أنت بس تسلم واعتبر إن إسلامك دوت هو المهر بتاعي الله أكبر فين النساء اللي تقول الكلام الجميل ده ده يعني ده في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان كان كان واحدة واحدة من النساء كان مهرها القرآن والحديث رواه البخاري عن سهل بن سعد الساعدي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فوهبت نفسها للنبي وزواج الوهب ده كان خاص بالنبي عليه السلام امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين يعني الأمر ده كان خاص بالنبي عليه السلام إن مرة أخت فاضلة اتصلت بيا في التليفون فبتقول لي أنا يعني كان معايا ال boyfriend بتاعي وكده والحمد لله التزمنا احنا الاثنين وعايز يتجوزني فجه ل- لبابي وكده فبابي رفض لان هو لسه مش جاهز والكلام ده كله فقلنا طب نعمل ايه طب ما احنا سمعنا ان ممكن اقول لك وهبت لك نفسي قابلت والله شهيد على ما اقول والكلام ده كله تمام وخلاص الموضوع خلص يعني تمام فراحت وهبت له نفسها واتجوزته قلت لها ده مش جواز ده جواز الوهب ده كان خاص بالنبي عليه السلام ما ينفعش اي واحده في الدنيا تيجي تقول لواحد انا وهبت لك نفسي لان ده كان كان كلام خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فالمهم فالمرأة وهبت نفسها قالت إني وهبت نفسك نفسي لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمهم ف يعني النبي عليه السلام نظر إليها ثم آه، سكت فكون سكوت النبي عليه السلام معناه إيه؟ ده حياء ومش موافق فقام رجل صحابي فقير جدا جدا قال يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة كنتش عايز تتجوزها أنا مش لاقي يعني فإيه يعني ممكن نخلص الموضوع إحنا واقفين دلوقتي فالنبي عليه الصلاة والسلام حب يكبر بقى برضه في خاطر البناية يعني مش هقول هتتجوز كده بلاش يعني قال أمعك شيء تصدقها إياه؟ قال أجل أه معايا طبعا معايا الإزار بتاعي فاهم إزاي؟ فقال له لو أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك هتقعد عريان يعني التمس شيئا آخر راح يدور ورجع قال له ما وجدت شيئا النبي عايز يجوزه هو الراجل ما طلبش الجواز أصلا إلا لأنه يعني محتاج يتجوز فقال التمس ولو خاتما من حديد مش معقولة يعني أن في أقل من حديد يعني يعني كده يعني فاهم ازاي فراح يدور فرجع قال والذي بعثك بالحق ما وجدت خاتما من حديد طب يعني بالله عليك لو انت مكان النبي عليه السلام واحد بيقول لك انا مش لاقي خاتم حديد طب بعد كده هاكلها ايه صفيح طب يعني مش يعني الجوازه ما ينفعش خالص مره فكان اللي يقول له ايه يعني في الوقت ده لو انت مكانه تقول له اللي معهوش ما يلزموش بقى خلاص بقى يعني مش معقوله خاتم من حديد ما انتش لاقيه يعني فقال النبي صلى الله عليه وسلم امعك شيء من القران الحديث كما قلت رواه البخاري قال أجل معي صورة كذا وكذا خد بالك من صور يسميها وده دليل على أن الصحابي ده ما كانش خاتم القرآن وإلا ما كانش معقول هيعد له ال 114 صورة فقال معي صورة كذا وكذا فقال له نهر الرحمة وينبوع الحنان صلى الله عليه وآله وسلم قال قد زوجتكها بما معك من القرآن وفي رواية قد زوجتكها على أن تحفظها ما معك من القرآن يبقى هو ده كان المهر بتاع هذه المرأة كان مهرها القرآن يا الله نفسنا نسمع عن النماذج الجميلة دي نفسي كده أختي تتصل تقول والله أنا موافقة يكون مهر القرآن واحدة تانية تقول والله أنا موافقة أن يكون مهر الإسلام نفسنا نشوف النماذج الحلوة دي الجميلة اللي كانت موجودة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم فأم سليم قالت لأبو طلحة إنك امرؤ كافر وأنا امرأة مسلمة فإن أسلمت فذاك مهري ولا أريد شيئا سواه فهو ظن في الأول إنها بتضحك عليه فرح غايب شوية راجع آه، قال لها طيب ادي ضعف الفلوس اهي مع- مثلا دفع 20000 ادي 40000 قالت والله ما اردت هذا ولكن امرؤ- ولكنك امرؤ مشرك وانا امراه مسلمه فان اسلمت فذاك والله مهري ولا اريد شيئا سواه فحس ان هو امام امراه طبعا لا يمكن حد يفرط فيها فقال ومن لي بالاسلام يعني اسلم ازاي قالت تذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم فدخل ابو طلحه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم اول ما شافه النبي عليه السلام شوف الفراسه بقى اللي عند النبي عليه السلام اول ما شافه قال هذا ابو طلحه جاءكم غره الاسلام في جبينه فدخل ابو طلحه فاسلم يقول الراوي فكان مهرها الاسلام فما اعلم امراه كانت اعظم مهرا من ام سليم كان مهرها الاسلام أم سليم مثل عظيم جدا للصبر والأدب والتواضع واللين والرحمة كان النبي عليه السلام كما عند مسلم كان أح أحيانا كان يقيل عند أم سليم يخش ينام عندها القيلولة خد بالك فواحدة من النساء قالت لها يا أم سليم النبي صلى الله عليه وسلم يقيل عندك الآن وراحت جارية أم سليم وراحت أخرجت آه، يعني كده زجاجة عطر غالية جدا نفيسة عندها وراحت مطلعاها فالنبي عليه السلام لما كان بينام يا جماعة كان يعرق عرقا شديدا من جبينه وكان عرقه أطيب من ريح المسك وأضوأ وأجمل من اللؤلؤ صلى الله عليه وسلم حتى قال أبو هريرة لقد نظرت إلى جبين النبي صلى الله عليه وسلم وكأن الشمس تجري في جبينه صلى الله عليه وسلم فكانت تاخد بالكرتونة دي ك- حتة كرتونة كده تاخد من عرق النبي صلى الله عليه وسلم وتحطه في زجاجة العطر وحديث رواه مسلم فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك قال ماذا تصنعين يا أم سليم قالت يا رسول الله هذا طيبنا يعني ده العطر بتاعنا نطيبه بعرقك يا رسول الله وهو من أطيب الطيب فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت وفي رواية أصبت أظن الوقت جري بينا وهنحتاج نختم دلوقتي لكن هنكمل أم سليم إن شاء الله في الحلقة غدا إن شاء الله ربنا يجمعنا وإياكم على الخير دائما ويغنمنا وإياكم ليلة القدر والعتق من النيران والفوز بالفردوس الأعلى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته